انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
ما تيجوا معايا في رحلة مع رانيا مين فينا يقدر ينكر إن جملة تطلع رحلة كانت وما زالت من أكتر الجمل اللي بترفع هرمون السعادة عند أي حد فينا أنا النهاردة جاية أخدكم معايا في رحلة رحلة في قطر الحياة هنرجع من أول محطة فيها وهنفتكر مع بعض كل ذكرياتنا الحلوة والصعبة استنوني في رحلة مع رانيا على تسعينات اف ام
رحلة مع رانيا مع دكتور رانيا مسعد كل يوم تلات الساعة أربعة ونص على تسعينات اف ام
مساء الخير على كل مستمعينا من كل مكان على راديو تسعينات FM انا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا هدفنا هو نشر الوعي وتحسين حياتنا للأفضل وتفادي أخطاء الماضي اللي كلنا وقعنا فيها حلقتنا النهاردة عن موضوع مهم قوي وهو الفرق بين الدروس والابتلاءات وإيه اللي ممكن تستفيده من وقوعك في ابتلاء أو خسارة أو بلغة الوعي إيه اللي هتستفيده من الدروس اللي بتمر بيها طول الوقت في البداية حابة أقول حاجتين أولا مفيش حد فينا أو في العالم كله بيطلع من بطن أمه فاهم وواعي لازم هيمر بتجارب ودروس واختبارات وخساير علشان يتعلم ثانيا لازم نبقى فاهمين كويس قوي إن حتى الدروس والمصايب أرزاق لأن أنت كده كده هتمر بيهم فعلى حسب قد إيه أنت شخص كويس أو قد إيه أنت شخص سيء هيتحدد نوع الدروس والابتلاءات اللي هتكون في حياتك ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هينزل عليك ابتلاء إلا وهو عارف إنك قادر تتحمله وتخوضه تعالوا بينا نكمل كلامنا بعد الفاصل بشكل أوضح طبعا تقدروا تشاركونا تجاربكم أو أسئلتكم واستفساراتكم على رقمنا 01000 427 894 فاصل ونرجع مرة تانية
وانا غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك عشان كده يعني بقيت منفعش ومن نظرك نزلت ما بقتش لايق ليك وكان مفروض ما احبكش ولو حبيت ما بينش ودلوقتي خلاص همشي انا وقلبي اللي داير فيه وليه طيب عشان طيب عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني وليه طيب طيب عشان طيب آه، عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني مفيش أسباب أنا اللي اخترت من الأول أعيش في عذاب ألومك ليه وأقولك إيه أنا اللي جريت ورا وهمي وطلع كداب تعبت كتير وبتألم يا رب أفوق وأتعلم ومن بكرة أنا وأنت هنتقابل ورا الأغراض وليه طيب عشان طيب عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني
ورجعنا لكم مرة تانية أنا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا موضوعنا النهاردة عن الدروس والابتلاءات اللي بنمر بيها انتوا عارفين ان الدروس والابتلاءات الفرق بين الاتنين هي رؤيتك وزاويتك اللي بتشوف منها الشخص الواعي والمؤمن هيشوف ان اي ازمة بتحصل في حياته ما هي الا درس ومرحلة كان لازم انه هيعدي عليها ويتعلم كمان منها وإن السبب الرئيسي منها هو إنه يتعلم ويتطور ويغير من نفسه للأفضل ويبدأ يتفادى أخطاء الماضي اللي تسببت إنه يمر بالدرس ده أما الأزمات اللي منها المرض والخساير بيشوفها مجرد لفت نظر لتقدير النعم اللي في حياته أو تحسين روتينه أو إنه يغير نمط حياته اللي كان عايش فيه بشكل غلط أو إننا استغلينا النعم دي بشكل مش صح وأسأنا استخدامها فنحرم منها علشان نبدأ نستشعر قيمتها الحقيقية الحقيقة إن الدروس اللي بنتعلمها من مدرسة المحن اللي هي المصائب والابتلاءات أعظم وأشد تأثيرًا على تربية النفس ومجاهدتها من حالات المنح والرخاء والعطاء. لذلك كان السلف الصالح دايمًا بيقولوا إن مصيبة تقربنا خير من نعمة تبعدنا عنك يا الله. لأننا في حالات العسر بنكون أكثر كثرة لله واحتياجًا ليه. وفي حالات اليسر كتير جدا بننسى إننا نشكر ربنا ونستغل النعم دي بشكل صحيح دروس الحياة قاسية لكن تخيل للحظة حياتك من غير الدروس والابتلاءات دي كانت هتبقى عاملة إزاي إنسان بدون أي خبرة ولا وعي الحكمة الإلهية لما هتدركها هتحمد ربنا إنه قدر عليك كل الدروس دي لرفع مناعتك المعنوية اللي هي الروح والقلب بالإضافة للنطق العقلي إنك لو استشعرتها زاد إيمانك وتعبد جوارح جوارحك لله لو فضلت لو فضلت تقرا في نفس الصفحة عمرك ما هتقدر تبدأ صفحة جديدة في حياتك ولو فضلت شايف المواقف والابتلاءات اللي بتحصل لك من نفس المنظور كل مرة عمرك ما هتستوعب حكمة ربنا من وجودها ولا هتبقى قادر تستقبل الدروس كل اللي محتاجه إنك تقلب الصفحة لو كنت شخص مر بظروف صعبة كتير وابتلاءات كتير دقق كويس هتلاقي إن من كتر الدروس الصعبة والابتلاءات اللي مريت بيهم أصبحت إنسان راضي مهما حصل معاك من ضغط ومهما كانت النتائج هتلاقي نفسك بقيت راضي وعارف إن الابتلاء والظرف ده في حكمة من وراه ليك فبقيت بتقول الحمد لله على البلاء قبل الرخاء ده غير إن قدرتك على الاحتمال اللي ارتفعت جدا طب إيه الدرس اللي محتاجة أفهمه لو بتعرض لمشاكل دايما متشابهة أو دروس شبه بعض يعني تعال أقول لك معلومة مهمة لو نفس المشكلة بتتكرر معاك ولكن باختلاف الناس والأحداث فالمشكلة عندك أنت عارف ليه؟ لأنك أنت الوحيد العامل المشترك في الأحداث هل سألت نفسك في يوم من الأيام أنا ليه بكرر نفس الأخطاء؟ أنت بتكرر نفس الأخطاء لأنك ما تعلمتش منها فاللي بيحصل إنك بتتصرف في كل مرة وفقا لبرمجة عقلك القديمة والبرمجة ثابتة ما بيحركهاش ولا بيغيرها إلا الوعي فلو انت اتعلمت من أخطائك كان وعيك اتغير وبرمجة عقلك كلها اتغيرت وبناء عليه تصرفاتك وردود أفعالك كمان اتغيرت الفكرة هنا هي إن الشخص في البرمجة الشخصية ما بيكونش مدرك إنه متبرمج وإن تحليلاته وسلوكياته وردود أفعاله كلها ناتجة من العادة والقيم والمبادئ اللي أهله والمجتمع اللي حواليه زرعوها جواه بدون ما يشعر بده هو كمان ما بيكونش مدرك إن عنده أي اختيارات تانية وإنه يقدر يغير البرمجة دي تماما بالعكس بيفضل يخبط على نفس الأبواب ويستخدم نفس الأدوات على أمل إن العالم حواليه هو اللي هيتغير ولكن الحقيقة الوحيدة اللي بيكون محتاج إنه يدركها إن مفيش حاجة هتغير العالم ما لم تتخذ أنت القرار بتغيير نفسك ومعتقداتك اللي هي أصلا مش معتقداتك واللي ما هي إلا برمجة تم وضعها داخل عقلك اللاواعي كل اللي محتاج تفهمه هنا إنك لو كنت اتولدت وعشت في بيئة مختلفة كان كل مبادئك ومعتقداتك ودينك هتختلف طيب ده معناه إيه؟ معناه إن البرمجة والمعتقدات والمبادئ والدين اللي انت بتقاتل من أجلها أو من أجل تحقيقها كلها مش ليك كلها مش بتاعتك كلها عبارة عن برمجة اتحطت جوه عقلك بناء على نوع البيئة اللي انت نشأت فيها فاوعى تقاتل وتخسر حياتك كلها دفاعا عن معتقدات ليست لك وما هي إلا مجرد نتاج للبيئة اللي حواليك كون واعي واختار تتبنى ايه من المبادئ والمعتقدات علشان ما تخسرش حياتك وتدخل دايرة مش بتنتهي من الدروس عشان معتقدات وأفكار لناس تانية هم حطوها لك اختار معاركك اللي تستاهل انك تخوضها واللي ما تقفش في يوم متأخر من العمر ندمان انك ضيعت حياتك عليها وانك في الأساس تبنتها بدون وعي منك واللي لو رجع بيك الزمن ما كنتش هتدافع عنها بشراسة كده ولا كنت هتتبناها وتقاتل من أجلها تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية استنونا بعد الفاصل
عشان أرضيك أنا شفت الحياة بعينيك أنا عشت اللي عدى ده ليك بقيت لي الماضي والحاضر بنيت الجاي كله عليك عشان أرضيك نسيت نفسي نسيت روحي لغيت راحتي بقى طموحي تقول حاجة وأقول حاضر ولا بترضى في يوم عليك مش فاكرة ليك لحظة هنا مش هبقى تاني مسلمة قلبي اللي كان لك زي ضلك لسه الجراح في معلمة وياك سنين متحملة تجرح وبرضه مكملة ليه كنت راضية أبقى واحدة متأيدة ومتسلسلة عشان أرضيك أنا شفت الحياة بعينيك أنا عشت اللي عدى ده ليك بقيت لي الماضي والحاضر بنيت الجاي كله عليك وعشان أرضيك نسيت كل البشر والناس بقيت صورة بلا إحساس خسارة قلبي كان فاكر خضوعه ليك وفا وإخلاص عشان أرضيك سنين بنكر عليا ظنوني بكذب فيها حتى عيوني وبخدع نفسي وبكابل لو كل العيون يلومون مش فاكرة ليك لحظة أنا مش هبقى تاني مسلمة قلبي اللي كان لك زي ظلك لسه الجراح في معلمة وياك سنين متحملة تجرح وبرضه مكملة ليه كنت راضية أبقى واحدة متأيدة ومتسلسلة وعشان أرضيك أنا شفت الحياة بعينيك ورجعنا لكم بعد الفاصل مرة تانية أنا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا حلقتنا النهاردة عن الدروس والابتلاءات الحقيقة أن سر من أسرار السعادة والسكينة وهدوء النفس هو رؤيتك للفاعل الحقيقي من وراء الأحداث لازم تكون فاهم أن يد الله العليا هي الفاعلة لكل شيء مش حد تاني لما تقع في ابتلاء أو خسارة أو هزيمة أو درس لازم تبقى فاهم ان ده بفعل ربنا سبحانه وتعالى مش الناس اللي حواليك مش شخص بعينه يعني ما ترميش اللوم على اللي حواليك وتستخدمهم كشماعة لا لازم تفهم ان مرورك بالاحداث دي من الله فقط لان هو يعلم كويس جدا انك عندك قصور في حتة معينة ومحتاج انك تمر بدرس فيها علشان تواجه القصور او المشكلة دي محتاج يضغط عليك في حتة معينة علشان تتخلى عن معتقداتك فيها بشكل أوضح محتاج تتغير هنا والتغيير عمره ما هيجي إلا لو تعرضت لأزمة في نفس المكان ده في الحقيقة إن في كل مرة بتمر بدرس معين ويتكرر معاك نفس النتيجة ده بيكون لسببين أولا إن أنت لسه ما تغيرتش بشكل حقيقي من الداخل ثانيا لأن إحنا مش بنشوف الحقيقة إحنا بنشوف التوقعات يعني إيه؟ يعني لو أنا كتبت قدامك جملة معينة سلبية وجيت سمعتك جملة تحمل نفس وزن الجملة دي فأنت هتسمع اللي أنا وريتهولك قبلها بالظبط بسلبيته أما لو كتبت قدامك جملة إيجابية على نفس الوزن وجيت سمعتك نفس الجملة فأنت هتسمع الجملة الإيجابية فقط لأن إحنا مش بنشوف الحقيقة إحنا بنشوف التوقعات المسبقة اللي عقلنا تبناها شوف بقى النظرية دي وطبقها على حاجات كتير جدا في حياتك لذلك عمر النتائج ما هتتغير طول ما انت متبني نفس الافكار والتوقعات لذلك الدين كسر القاعده دي وقال تفاءلوا بالخير تجدوه ودي حقيقه تعال اقولك على معلومه حلوه قوي عارف ان واحده من طرق التلاعب النفسي اللي عقلك بيحاول يعملها معاك علشان يداويك من جروحك والامك النفسيه القديمه انه يخليك تشوف صفات او تصرفات في شخص مرتبط بيه وبتحبه من شخص تاني اذاك في الماضي وتبدأ تشوف إنه بيكررها وبيعيدها وده علشان يعيد خلق نفس الأحداث والظروف والمواقف على أمل إنك تتصرف المرة دي بطريقة مختلفة وإنك تكون واعي وفاهم ومسيطر على أفكارك وردود أفعالك المرة دي وتبدأ تفهم وتدرك إنك مش الضحية زي ما حصل معاك زمان ودي عملية اسمها عملية ترابط الصدمة بيلعبها عقلك عليك بدون وعي منك واللي للأسف كتير مننا بيقع في الفخ ده ويبدأ يحمل شخص آخر نتيجة أذى أشخاص تانية لينا في الماضي كل اللي عقلك بيعمله إنه بيكون غير راضي عن اللي حصل معاه وعاوز يحس إنه انتقم وأخد حقه فيسقط ده على شخص آخر ملوش أي ذنب ويبدأ يعمل عملية ترابط الصدمة دي ويربط أفعال الشخص ده بالشخص اللي أذاك وهكذا ونفضل نلف في دايرة مفرغة من الدروس طول الوقت مع ان كل اللي محتاجينه هو الوعي انك تكون واعي ومدرك لتصرفاتك وردود افعالك كويس جدا واعي علشان نفسك في الاول علشان ما تضطرش انك تخوض دروس مريت بيها قبل كده علشان توفر على نفسك عناء الابتلاء ووجع القلب والتخبط النفسي والصدمات اللي كلهم هيوصلوك للهشاشه النفسيه في النهايه وعلشان غيرك انك ما تدخلش او ما تدخ او ما تدخلش معركه او ما تدخلش شخص تاني في دايره الالام النفسيه اللي انت نفسك مريت بيها ما تكونش سبب في صدمات ومشاكل نفسيه لشخص اخر ممكن يكون عمره ما اذاك ولان ده كمان هيخليك تمر بازمات جديده لان دي دايره وبتلف اللي هتعمله النهارده هتحاسب عليه بكره ولو فهمت ان مفيش حاجه بتمر مرور الكرام هتعمل حساب كويس جدا لكل كلمه بتقولها وكل فعل بتعمله مع اي شخص تاني لان الاذى النفسي هو اكبر ذنب ممكن ترتكبه في حق اي شخص حواليك او بيحبك ففكر كويس جدا في اللي انت هتقدمه للشخص اللي معاك هو هيرجع لك او هيرجع يردهولك اضعاف سواء منه او من غيره هتقدم حب هتلقى محبه هتقدم اذى هتلقى اذى ومش شرط ابدا يكون هو نفس الشخص اللي هيرد لك اللي انت عملته يعني في الحالات دي ممكن ناخد بالمثل اللي بيقول ذنب ناس بتخلصوا ناس تانية خالص لو كل واحد فينا حسب تصرفاته وفكر كويس جدا قبل ما يأذي شخص عزيز عليه أو شخص بيحبه أو شخص قريب منه هنتفادى دروس كتير جدا بتضيع من حياتنا سنين ويمر العمر ونرجع نندم إننا ضيعنا حياتنا علشان رفضنا إننا نفهم الدرس اللي كان كل اللي محتاجينه إننا نكون واعيين بيه فقط تعالوا بينا نطلع فاصل نرجع لكم مرة تانية استنوني بعد الفاصل
راجع بتقول لي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما ببلاش راجع بتقول لي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما ببلاش شعرتنا مش هيفيدك بعت وضيعت اللي من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش رد عليك ما بقاش هيفيدك بعت وضيعت اللي من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش مش ناسي كلامك في ودعنا ولا قسوة قلبك وعينيك كنت بقولك خليك جنبي ما تهزتش ومت عليك مش عارف ايه غيرني بريء يا حنين يا ملاك هبعد علشان بتفكرني بالجرح اللي انا عشته معاك رد عليك ما بقاش هيفيدك ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش رد عليك ما بقاش هيفيدك ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش رد عليك ما بقاش هيفيدك ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش رد عليك ما بقاش هيفيدك ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش رد عليك ما بقاش هيفيدك ضعت وضيعتني
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أنا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا موضوعنا النهاردة عن الدروس والابتلاءات انت عارف ايه هي الأشياء المهم انك تشتغل عليها في البداية علشان تخدمك في خطواتك الجاية في حياتك؟ الدراسات أثبتت ان أكتر شيء ممكن يعطل حياة الناس النهاردة هي القناعات دور في حياة أي شخص ناجح النهاردة هتلاقي إن واحدة من أهم الصفات اللي فيه إن هو قادر على تكسير وتغيير كتير من القناعات القابلة للتغيير اللي ملهاش أي مصدر قناعات مش عارفين جات لنا منين ومش عارفين أصلها من فين لكن اتعلمناها عن طريق الانتقال من الناس للناس للناس للناس لحد ما وصلت لنا وبقينا مقتنعين بيها ومتبنيينها فبقت عاملة زي الحاجز اللي حرمنا من أشياء كتير النهاردة ممكن نعملها وتخدمنا في حياتنا واحدة من المفاهيم المهمة جدا إنك تكون عارفها واللي هتخفف من كم البعثرة والعبث اللي بيحصل في حياتك إن الدرس أو الابتلاء أو الكارما مش عقاب كل الحاجات دي ما هي إلا فتح ملف أو فتح بوابة والحصول على النتيجة اسمحوا لي هنا إن أنا أدمج بين علم النفس وعلوم الطاقة والدين في الواقع الدروس أو الابتلاءات أو الكارما هي عملية حصاد لشيء أنت واعي أو غير واعي بيه يعني إيه الكلام الصعب ده؟ أقول لكم مثال بسيط شخص مثلا مشهور زي لاعب كورة أو ممثل أو شخص مؤثر جدا ومحبوب وعنده جمهور كبير جدا بيحبه أو شخص عنده مقدرة على إن هو ياخد الاتنشن فعنده قدرة جذب كبيرة جدا أو عنده قدرة على لفت الانتباه راح عمل دعاية لمطعم سيء أو منتج سيء هو هنا عمل إيه؟ هو هنا استخدم القدرة على التأثير اللي عنده وجذب الاتنشن واللي هي حاجة كويسة وعالية جدا خدها في اتجاه معين لخفض الوعي ونزل بيها علشان يعمل إقناع بالمنتج السيء اللي هو بيروج له هو هنا فتح بوابة خفض الوعي بدون وعي منه فتحها عند الناس علشان يروج للمنتج اللي هو عاوز يروج له ولكن فتحها كمان عند نفسه اللي بيحصل هنا ان هو فتح على نفسه ملف هو في غنى عنه فيبقى ماشي مثلا بعربيته فالسبكونشس عنده يبدأ يروج أو يبدأ يتوجه لكل الدعاية المضللة اللي على الطريق يبدأ يجذب الناس والأحداث لحياته اللي بترشده أو اللي بتوديه لخفض الوعي عنده يعني اللي هو عمله مع الناس بيبدأ يحصل معاه هو كمان لأن هو فتح البوابة دي في حياته عن طريق نعمة عنده واللي هي ال attention أو جذب الانتباه فالموضوع مش عقاب لا هو عملية حصاد للملف اللي هو فتحه بكمية ال intensity أو القوة اللي هو حطها فيه فالموضوع تغذية راجعة ليك طبق المثال ده على كل حاجة في حياتك استغلال شيء عندك لهدف سيء زي استغلال المال لأهداف سيئة أو الخيانة أو الكذب أو الأذى أو السرقة أو النصب كلهم بيفتحوا ملف تاني جواك لأذيتك أنت شخصيا عشان كده احنا بندفع تمن كل حاجة بنعملها حتى لو كانت بسيطة فلما بيحصل في حياتك لخبطة أو إن شيء معين بدأ ما يكونش فيه تدفق في حياتك زي الحب أو الفلوس أو السعادة أو الهدوء كل اللي محتاج إنك تسأله لنفسك أنا فتحت ملفات إيه في حياتي اتسببت في اللخبطة اللي أنا عايشها دي أي لخبطة في حياتك أو دروس أو ابتلاءات أو خساير بتحصل لهدف معين لأن الحياة خالية تماما من الصدف انسى ان في حاجه تكون بتحصل معاك من باب الصدفه اي حاجه بتحصل في ال physical life هي ما هي الا حصاد لشيء حصل داخليا ونفسيا عندك اسمحوا لي هنا اقف واوضح النقطه المهمه دي لو لاحظت ان في فئه معينه من الناس المشاهير او ال celebrities او اللي بيعملوا دعايه او اعلانات او نوع فن معين فيه رساله بعضهم بيحصل لهم ازمات كبيره جدا هو غالبا استخدم قدرته العالية على الجذب أو لفت الانتباه لفتح بوابة سيئة في حياته هتلاقي فئة معينة في المجتمع منتشر بينهم عادات معينة بشكل واضح جدا يعني هتسمع جملة دول كلهم هنا بينصبوا على بعض لا ده كله هنا بيسرق من كله لا ده هنا كله بيخون كله هتلاقي مرات ده بتعرف جوز دي وهكذا ببساطة واحد أو أكتر منهم قرر إنه يفتح بوابة معينة لعادة سيئة معينة وهكذا فينتشر بينهم العادة دي أو الشيء ده وهنا يجي ديننا الجميل اللي اتربينا عليه واللي كان بيشيد دايما بمراقبة أفعالنا ومين فينا ينسى جملة داين تدان ولو بعد حين أو جملة إن السيئة بسيئة والحسنة بمثلها الحقيقة إن الدين وضح لكن ما كناش فاهمين المعنى العميق أو إزاي بتتم ال procedure دي اللي بيحصل إنك لو فتحت بوابة من السرقة أنت بتكون أكتر شخص معرض للسرقة وبتكون مغناطيس للحرابي والنصاب لو فتحت بوابة الخيانة بتكون أول شخص يتخان وبتبقى جاذب قوي جدا للخيانة في حياتك حتى العملية دي بتتم في الخير يعني هتقابل نفس الشيء كم مرة سمعت من شخص جملة إنه كان قدامه إنه يرتكب فعل معين سيء وهو قاوم ده وفجأة بعده بعدها جاله خبر حلو أو مكافأة أو رزق بدون أي ترتيب منه عشان هو فتح بوابة كويسة في حياته لما رفض الشيء السيء ده طيب افرق ازاي بين البوابه الكويسه والبوابه السيئه اللي هتعود عليا بدروس صعبه انا في غنى عنها اقول لك كل ما هو سيء الدفع فيه مؤخرا يعني هتاخد سعاده ومتعه وفلوس وشهوه وهيتقدموا لك لحد عندك بدون مجهود اعرف انك هتدفع دم... تمن ده كله لاحقا وزياده كمان هتبدا بالسعاده المجانيه هتنتهي بالدروس القاسيه اللي هتدمر حياتك هتبدا بالمقاومه لكل المغريات وتشوف على المدى البعيد وتتعب دلوقتي هيتم تعويضك بشكل اكبر واقوى لاحقا اختار دروسك واختار البوابة اللي عاوز تفتحها في حياتك في النهاية بتمنى لكم كل الحب والسعادة والصحة النفسية استنوني في حلقة جديدة كل يوم 3 الساعة 4 ونص أنا رانيا مسعد وده برنامج رحلة مع رانيا